يسرنا أن نعطى فرصة بين الحين والآخر لنتأمل علاقتنا بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو الكتاب الأول أو هو كتاب الكتب أو هو الكتاب كلمة Bible باللغة الإنجليزية متاخدة من كلمة βίβλος باليوناني يعني كتاب the Bible يعني الكتاب مجرد كتاب وحتى يعني لما نقول كتاب جغرافيا كتاب تاريخ كتاب اي حاجة نجيب لها صفتها لكن اذا قلنا الكتاب فقط الكتاب فقط يبقى معناها الكتاب المقدس وحتى اخوتنا المسلمين يقولوا على الكتاب بس يعني الكتاب المقدس ويسمون اهل الكتاب اللي هم عندهم كتاب الله فهذا الكتاب هو كلام الله يتحدث الله الينا ونعتبره شرفا عظيما ان الله يتكلم الينا الله كلم الاباء بالانبياء بانواع وطرق شتى وكلمنا اخيرا في ابنه وهذا الكلام كلام الانبياء هو الموجود عندنا في الكتاب المقدس هذا الكلام كما يقول الكتاب تكلم به اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس فهو كلام الله تكلم به اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس الروح القدس كان يوحي وبالوحي الالهي تكلم هؤلاء وهذا الكلام الذي هو كلام الله نقول عنه في قانون الايمان عن الروح القدس الناطق في الانبياء كلام بالروح فلذلك كلمة الله هي كلمة نطق بها الروح على أفواه الأنبياء المسوقين بالروح القدس أو نطق بها الله نفسه وأصبحت كلمة مملوءة من الروح هذه الكلمة المملوءة من الروح يقول عنها ربنا يسوع المسيح الكلام الذي اقوله لكم هو روح وحياه وعلاقتنا بالكتاب المقدس هي علاقه بالروح وبالحياه الكنيسه القبطيه تهتم اهتماما كبيرا بالكتاب المقدس وهي ليست فقط تدعو الناس الى قراءة الكتاب وانما توزع الكتاب المقدس على قراءات خاصة بكل يوم لدرجة ان كل انسان لابد ان يأخذ نصيبه من الكتاب وكل يوم يأخذ نصيبه في كتاب اسمه القطمارس كاتاميروس حسب نصيب كل يوم بناخده كل يوم له نصيبه من الكتاب المقدس يأخذه وليست فقط في قراءات الكنيسة كل يوم وإنما في الأجبية أيضا كتاب السبع صلوات لكل صلاة جزء من الكتاب المقدس يقرأ فيها بل حتى المزامير ايضا هي جزء من الكتاب المقدس وليس هذا فقط وانما كل صلاه من الصلوات الطقسيه او من اسرار الكنيسه لا بد ان يكون فيها الكتاب المقدس لا يوجد سر من الاسرار الا وفيه الكتاب المقدس حتى في الاعتراف في صلاة التحليل التي يقرأها الكاهن فيها آيات من الكتاب المقدس كلمة الرب لا بد أن تدخل كل أذن ولا بد أن تدخل كل قلب ونحن نحترم الكتاب لدرجة اننا حينما نقرأه في الكنيسة نسبق هذه القراءة بأوشية بطلبة معينة بصلوات نقول لله فيها اجعلنا مستحقين أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة نطلب من الله أن يعطينا استحقاقا لمجرد السماع لأنها بركة عظيمة أن نسمع الكتاب وأن تصل كلمة الرب إلينا دي بركة كبيرة إحنا ما نستحقهاش لا نستحق أن يكلمنا الله لذلك عندما يكلمنا الله في الإنجيل نقف جميعا ويصرخ الشماس من كل قلبه يقول للشعب قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس ويقول صلوا من اجل الانجيل المقدس وحينما يقرا الانجيل يقف الشمامسه بالشموع امام الانجيل رمزا الى ان هذا الانجيل هو نور يصل الينا لان المزمور يقول كلمة الرب مضيئة كلمة الرب مضيئة تنير العينين ويقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي فنحن نفرح بهذا النور ونجعل الانجيل محاطا بالشموع ونقبل الانجيل المقدس من فم من يد الاب الكاهن نقبله لان كلمه الرب بالنسبه لينا كلمه ناخذها بحب ونقبل هذه الكلمه ولما احنا نقبل الانجيل تحمل معنى اخر ان الانجيل ده بشاره مفرحه بنتقبلها بالقبلات وايضا هذا الانجيل وصاياه ليست ثقيله وليست ضغطا علينا وليست فرضا علينا انما هذه الوصايا يا رب التي اعطيتنا اياها نحن نقبلها بحب ونقبلها بفرح لانها كلامك الحلو الصادر منك فاول علاقه لينا بالكتاب المقدس علاقه الفرح نفرح بكلمة الرب يقول الكتاب وجدت كلامك كالشهد فأكلته ويقول فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة ويقول وصاياك هي درسي شريعتك هي تلاوتي ويقول له لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مذلتي نحن نفرح بكلمة الرب ونقبلها ونقبلها ونعيش بها ولذلك في رسامة رئيس الكهنة في الكنيسة لابد ان يوضع الانجيل فوق راسه لكي يحكم بما في هذا الانجيل يضع الانجيل فوق راسه ونحن بشاره الانجيل في اثناء القداس ياخذها الكاهن ويطوف بها حول المذبح بالبخور اشاره الى ان كلمه الانجيل طافت العالم كله ووصلت الى الخليقه كلها او على الاقل نريد ان هذه الكلمه تطوف وتصل الى الخليقه كلها كما قال ربنا يسوع المسيح اذهبوا الى العالم اجمع وبشروا بالانجيل للخليقه كلها والصور التقليدية للآباء إنه يمسك الصليب في إيد ويمسك الإنجيل في الإيد الأخرى لأن حياته كلها كرجل لله تتركز في هذين في الإنجيل وفي الصليب يعيش بتعاليم الإنجيل ليحيا بها وينشرها وسط الناس ويعيش بهذا الصليب بما فيه من فداء وبما فيه من احتمال الانجيل بالنسبه الينا هو غذاؤنا اليومي الذي ناخذه من الرب وعندما نصلي ونقول خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم او خبزنا الجوهري او خبزنا الفائق للطبيعه انما نقصد الطعام الروحي ومن ضمن هذا الطعام الروحي الانجيل كلمه الله لان الكتاب يقول ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله فإن كنت تحيا بكل كلمة تخرج من فم الله فلا تمنع مصدر الحياة عن نفسك لأن الكلمة دي بالنسبة لك غذاء بالنسبة لك حياة والله يدعونا اننا نعيش بالكتاب ونلهج فيه النهار والليل شوفوا بيقول على الرجل الطيب الصالح في المزمور الاول في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا في ناموس الرب مسرته يجد فرحه في ناموس الرب في ناس كتير بيتعبوا من الوصية ويشعر ان كلمة الرب قيود بالنسبة له لكن الرجل الطيب في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا ويلهج نهار وليل دي يعني على الاقل يقرا الكتاب المقدس في اول النهار ويقراه في الليل فاللي ما بيقراش خالص لا نهارا ولا ليلا يبقى بيعيش ازاي ده لما يقول يلهج نهارا وليلا يعني طول النهار وطول الليل كلمة الرب في فمه باستمرار جايز واحد يقول انا مش فاضي نقول له لا يا حبيبي ما تقدرش تعتذر بكلمة انت مش فاضي لأن ربنا ما قالش هذه العبارة للناس الفاضيين بس دي قالها للكل كل واحد زي زي يشوع النبي كان راجل مشغول باستمرار وكان قائدا لجيش وكان عنده مهام عديدة جدا ممكن لا تعطيه فترة للراحة ومع ذلك يقول له الرب لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح لا يبرح كسر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه النهار والليل ازاي الكلام ده هو يشوع كان فاضي ربنا قال له لازم كده لا يبرح كسر هذه الشريعة من فمك فاضي مش فاضي كلمة ربنا تكون على فمك باستمرار في النهار والليل ولا يمكن تترك فمك كلمة ربنا في ناس لما يتكلموا يتكلموا كلام من كلام اهل العالم وفي ناس تانيين لما بيتكلموا تلاقوا كلام ربنا يخش وسط احاديثهم مفيش حديث من احاديثه يخلو من آية من الآيات أو من عبارة من عبارات الكتاب بل أحيانا لغة الكتاب تغلب عليه وتلاقي ألفاظه كلها ألفاظ كتابية ألفاظه كلها تعابيره كلها تعابير كتابية أي واحد يشوفه يقول له لغتك تظهرك يقول له إيه لغتك تظهرك اول ما نشوف كلامك نعرف ان ده بتاع ربنا لا يبرح ذكر هذه الشريعة من فمه في كل احاديثه احنا بنعلم العيال الصغار ازاي يستخدموا كلام ربنا في حياتهم الخاصة ونقول له يا حبيبي شايف اللي قصادك ده ادي ده نور هات لي كلمة نور في الكتاب المقدس في آية ادي ده سور هات لي سور في الكتاب المقدس في آية ادي ده كاس وادي دي مية هات لي مية في الكتاب المقدس في آية هات لي كاس في آية ادي مائدة هات مائدة في آية ادي قلم هات قلم في آية ونخلي الولد الآيات كل يجي يقعد على كرسي نقول له هات كلمة كرسي في آية يمشي على الأرض نقول له هات كلمة أرض في آية الجدار اللي قصادك ده ليه آية والباب ده ليه آية والسقف ده ليه آية والنافذة ليه آية كله نعلم الواد ازاي الكتاب يدخل في حياته وحياته تدخل في الكتاب الولد اللي بيتعلم بالشكل ده تلاقوا لغة الكتاب دخلت في حياته لغة الكتاب تدخل في حياته لا يصبح الكتاب المقدس لا يصبح الكتاب المقدس مجموعة من الورق مجموعة من الورق مجلدة وموجودة على مكتبه أو في دولابه إنما يصبح الكتاب المقدس موجود على لسانه باستمرار وفي عقله باستمرار وفي استعماله باستمرار وتصبح لغته هي لغة الكتاب وألفاظه مأخوذة من الكتاب ذلك لا يخطئ كلام ربنا يكون موجود معاه باستمرار ما يغلطش أبدا زمان كان كل ملك من الملوك يتولى الحكم يدوله نسخة من الشريعة عشان يحكم بيها وتكون موجودة قصاده باستمرار ويقراها لما احنا بنوزع الكتاب المقدس على القطمارس في القراءات اليومية دي مش حاجة جديدة ابتدعتها الكنيسة كانت موجودة من الزمان في العهد القديم الناموس كان موزع على الأسابيع وايضا الانبياء كانوا كتب الانبياء موزعه لذلك تقروا في الانجيل يقول لك لاننا لان موسى له من يقراه في المجامع في كل سبت كانوا بيقروه كتب موسى بتتقري كل سبت الناس كانوا بيقروا ويفسروا لهم فالشعب يقرا في بيته واحنا نقرا له في الكنيسه ونسمعه كلمة ربنا لأن كلمة ربنا لا بد أن تدخل إلى كل أذن وإلى كل قلب حتى الجاهل الذي لا يقرأ يسمع الكلمة في الكنيسة وكتاب الله ايضا اصبح موضوعات العظات بتاعتنا كل العظات مركزة في الكتاب ومبنية على الآيات حتى التراتيل مؤسسة على الكلام بتاع ربنا برضه القداس الإلهي في أحد الآباء نشر نسخة من القداس وكان كل عبارة يكتب الشاهد بتاعتها جاية منين لأننا لم نخترع القداس عبارة عن كلام ربنا محطوط كله آية آية مفيش كلمة جاية من بره أبدا وهكذا يدخل الكتاب في حياتنا باستمرار والكنيسة تذكرنا ولما يجي واحد يسمع عظة الناس يسألوه يقولوا له رايح تسمع ايه يقول رايح اسمع كلمة ربنا في الكنيسة الفلانية يعني ايه كلمة ربنا يعني الكتاب لأنه يشعر ان العظة كلها عبارة عن كلمة من كلام ربنا لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه النهار والليل هذا الكلام قاله الرب ليشوع وقال له لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لا تزود ولا تنقص ربنا بيقول اللي يزود تزاد عليه الضربات واللي يحذف يحذف اسمه من ذكر الحياه لا تمل عنها يمينا ولا شمالا كلام الله يكون السور اللي انت محصور وسطيه بتعيش فيه لا تمل عنه يمينا ولا شمالا الانسان اللي كلمة ربنا في ذهنه باستمرار لا يمكن ان يسقط منين ما تجيله الخطية يحط قصادها وصية وموصية ربنا تحميه عشان ما يقعش يخلي كلام ربنا امامه باستمرار ازاي بيقول له خبأت كلامك في قلبي عشان ايه ليه خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك لكي لا اخطئ اليك خبأت كلامك في قلبي طب وش معنى قال في قلبي لان في ناس بيخبئوا الكلام في عقلهم بس فيخطئوا لان عاطفتهم لم تصل الى كلام الكتاب الكلام الكتاب معلومات في الذهن وليس مشاعر وعواطف في القلب عشان كده بيخطئوا من ضمن الذين اخطأوا لانهم خبأوا الكلام في عقلهم وليس في قلبهم امنا حواء امنا حواء كانت حافظه كلام ربنا بالظبط تمام لما الحية قالت لها الآية صححتها لها حواء حافظة مظبوط حظ مظبوط تمام الحية بتقول لها ربنا قال صحيح ما تاكلوش من كل شجر الجنة فحواء قالت لها انا هقول لك الآية مظبوط بالظبط بالحرف قالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل ربنا ما قالش ما تاكلوش ناكل من ثمر شجر الجنة نأكل وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموت الآية بالتدقيق مش بس ما تاكلوش ده ألا تاكلوا منه ولا تمسوه مجرد المس ما تمسوهوش حافظة تمام الكلام في عقلها عقلها مليان وفي نفس القعدة كانت مست وكلت ولخبطت الدنيا كلها مالك يا حواء يا يا اللي بتسمعي كلام ربنا لسه الوقت بالحرف الواحد وبتدقيق شديد كان هذا الكلام في ذهنها ولم يكن في قلبها لذلك داوود احد احفادها الشاطرين قال انا خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك يبقى انت الكلام يخش ودانك يطلع لعقلك ينزل لقلبك تخبيه جوه قلبك تخلطه بعواطفك وبمشاعرك وباحساساتك وبحبك الكامل وتقول له وجدت كلامك كالشهد فاكلته كلامك ده روح وحياه فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيره شهاداتك هي درسي ناموسك هو تلاوتي ألهب فيه النهار والليل هكذا كانت السيدة العذراء التي أصلحت كثيرا من أخطاء حواء كانت تسمع كل هذا الكلام متأملة به في قلبها الكتاب كان دقيق خالص ما قالش قاعدة تفكر فيه في عقلها أبدا متأملة به في قلبها خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك الكنيسة بتحاول إنها تخلينا نعيش في جو الكتاب والكتاب يعيش فينا خدوا اسبوع مثلا زي اسبوع الالام اسبوع واحد في هذا الاسبوع نقرا الاناجيل الاربعه كلها بنوزعها كلها في القرايه وفي هذا الاسبوع نقرا سفر الرؤيا كله في ليله ابو غلمسيس وانجيل يوحنا كله في ليله ابو غلمسيس وايه تاني ونقرأ نبوءات كثيرة جدا من العهد القديم ونقرأ مزامير كثيرة بالألحان تسبق القراءات ونقرأ سفر المزامير كله في الدفنة يوم الجمعة الكبيرة بالليل حاجة مش قليلة ونعيش في جو الكتاب أكثر أسبوع نعيش فيه في جو الكتاب المقدس هو أسبوع الآلام الآباء القديسون كانوا يحفظون الكتاب حفظا عجيبا الواحد يستغرب من الآيات الكثيرة اللي كان بيستخدمها الآباء لدرجة أحد العلماء قال كلمة لطيفة قال لو إن الإنجيل فقد كنا نقدر نرجعه من الآيات الموجودة في أقوال الآباء وأي واحد فيكم يدرس في ال Patrology في أقوال الآباء يلاقي اي كتاب من كتب ال Patrology وراه قائمة بالايات اللي استخدمت في العظات اللي فاتت دي ايات بالمئات بالمئات وكان الاباء يحفظون الكتاب في وقت ما كانش موجود فيه الفهرس فهرس الكتاب وما كانش موجود فيه القاموس وما كانتش موجودة كل هذه الكتب التي تساعدنا على استخراج الآيات لكن كانوا حافظين وكانوا يتلون أسفارا كثيرة عن ظهر قلب هنا ونسأل ما علاقتنا بحفظ الكتاب كثرت المطبوعات وقل الحفظ كثرت المطبوعات وقل الحفظ يا ريت نوبة نعمل مسابقة لحفظ الكتاب نجيبكوا في نوبة ونقفل باب الكنيسة ونديكوا ورق أبيض ونشوف المسابقة مين اللي حافظ أكتر في واحد كان يحفظ العظة على الجبل واحد يحفظ الإصحاح 12 من الرسالة الرومية واحد يحفظ الإصحاح 13 من كورنثوس الأولى بتاع المحبة ده في ناس كانوا يحفظوا رسائل بولس ال 14 زي ما هم كده في ناس كانوا يحفظوا سفر الرؤية أو يحفظوا الثلاث إصحاحات الأولانية على الأقل وفي ناس كانوا يصلون بتلاوات كثيرة من كتب الأنبياء واحد يحفظ جميع الصلوات اللي جت في الكتاب المقدس كلها وفي عندنا كتاب اسمه كتاب مزامير داوود مع التسابيح فيه صلوات كثيرة جدا طب مين فيكم يقدر يحفظ الصلوات اللي جت في الكتاب المقدس والكتاب المقدس اصبح شهوة الناس شهوة في قلوبهم يشتهيه يشتهي انه يقرا مش يقول مش فاضي مش فاضي يعني ايه ربنا عايز يكلمك تقول له مش فاضي استمع اليك ده يبقى انت اللي ما تستاهلش ان ربنا يكلمك ده احنا بنقول له اجعلنا مستحقين ان نسمع ونعمل باناجيلك مجرد ان احنا نسمع عايز استحقاق قوم واحد يقول لك ربنا عايز يكلمك كلمتين تقول له مش فاضي عايزه قرايه وعايزه حفظ وعايزه تامل علاقتنا بالكتاب علاقه قراءه وعلاقه حفظ وعلاقه تامل وهنقول باقي العلاقات في مرة قلت للناس العبارة الآتية قلت لهم احفظوا المزامير تحفظكم المزامير احفظوا المزامير تحفظكم المزامير احفظوا الانجيل يحفظكم الانجيل هو اللي بيحافظ عليكم احفظوا مرة واحد جاب لي الأجبية والأجبية أنتوا عارفين فيها مزامير كتير وصلوات وقال لي اكتب لي عليها كلمة كلمة تذكار فكتبت له العبارة الآتية قلت له أرجو أن يأتي الوقت الذي تستغني فيه عن هذه الأجبية من أجل حفظك للمزامير والصلوات التي فيها لسه قاعد تستخدم الأجبية تكون حفظتها حفظت الرهبان بيحفظوا المزامير والأجبية كلها والمعلمين اللي في الكنيسة بيحفظوا المزامير والأجبية كلها وأرجو أن يكون الآباء الكهنة اللي في الكنائس حافظين المزامير والأجبية برضه لكن اللي متأكد منه أن الرهبان بيكونوا حافظين احفظوا أنتوا الأجابي عارفين لو تحفظوا المزامير وتحفظوا الصلوات والاناجيل الواحد فيكم يمشي في الشارع يصلي المزامير ولا حد حاسس بيه يقدر في الشغل بتاعه وهو فاضي قاعد كده ويرفع قلبه لله ويصلي المزامير كلها محدش حاسس بيه قلبه مرتفع لله وبيصلي محدش حاسس يكون واقف في مكان يفتكروه بيتفرج وهو قاعد يصلي قاعد يتلو المزامير لكن لو واحد يمسك كتاب ويروح فتحه كده هيجيب لنفسه اشكالات لكن ليه تفتح كتاب انت حظ تصوروا انسان ماشي في الشارع وتجيله افكار شريرة ويقعد يتأمل فيها وانسان تاني ماشي في الشارع يفتكر آية ولا آيتين ولا مثل من أمثلة المسيح ولا قصة من قصص الكتاب ويتأمل فيها بعقل طاهر وقلب طاهر وفكر طاهر متأملا بها في قلبه الكتاب داخل في حياته قراءة الكتاب وحفظ الكتاب والتأمل في الكتاب قبل دول طبعا لازم اقتناء الكتاب لانك ازاي هتقرا الكتاب قبل اقتناء الكتاب لازم الواحد يقتني الكتاب المقدس يقتني الكتاب كله في بيته ويقتني انجيل صغير في جيبه نشكر ربنا ان الكتاب دلوقتي بقى بقى مطبوع وبقى سهل يعني احنا حالتنا افضل من حالات ابائنا السالفين ليه زمان كان عشان الواحد ياخد نسخة بالكتاب يخلي واحد ينسخها له حتى كلمة نسخة جاية من النساخة سواء في العربي او في اللغات الاجنبية برضه كوبي بينسخ يكتبها وعلشان واحد كان ياخد نسخة من الكتاب يبقى له مجلد قد كده وعرض كده بيكتبها له بالخط غير حروف المطبعة فيشيل شيلة وصعب ان واحد ينسخ له ويلاقي خطاط فين قيل ان في دير الانبا شوي في القرن الرابع والخامس كان يوجد الفين وربعمية راهب منهم ربعمية من النساخ ربعمية من النساخ بينسخوا الكتاب امال هيجيبوا كتب منين للكنيسة وللناس والراهب في قلايته يجيب له كتاب منين لكن, لكن نحن نشكر الرب اننا الان في زمن الطباعة والكتاب بيطبع وسهل وتقدر تحصل على مئات النسخ في دقائق وان ما كنتش تقدر على الكتاب كله اشتري بشارة ببشارة خد انجيل متى لوحده انجيل مرقس لوحده انجيل يوحنا لوحده لغايه لما تخلص واصبح الكتاب سهل الاقتناء فينبغي ان كل انسان يقتني الكتاب المقدس كتاب للبيت وكتاب للجيب كتاب للدراسة وكتاب للتأمل وأجمل كتاب بشوفه في جيوب الناس الكتاب اللي متبهدل وورقه قرب يتقطع ومخطط ومليان وبالأحمر وبالأسود وباين إن اللي قراه اللي صاحب الكتاب ده قراه واستعمله واستعمله كله ده يبقى باين كتاب مقروء مليان ذكريات مقدسة مليان ذكريات مقدسة كل كلمة من دول دخلت جوه العقل وجوه القلب دخلت في الذاكرة ودخلت في العاطفة ودخلت في الحياة ودخلت في العمل اقتنوا الكتاب دي اولا اقتنوا الكتاب اولا وصادقوا الكتاب صادقوه يكون الرفيق الاول لكم اللي موجود معاكم في كل مشوار وفي كل رحلة وفي كل قعدة وفي البيت وفي الشارع وفي الشغل كتابك لا يفارقك انا عايز كل واحد ينسى يحط الكتاب في جيبه ولا في شنطته يشعر انه فقد شيء وانه خارج زي واحد يخرج من البيت ينسى جاكيتته ده كمان يكون ناسي كتابه يمكن اكتر في الصيف بيمشي من غير جاكيت لكن ما يقدرش يمشي من غير كتاب يشعر ان ده الرفيق والصديق والحبيب والزميل الاول في حياته مع عهد استمرار عايزكم تراجعوا انفسكم كلكم وتشوفوا عندكم كتب في جيوبكم ولا لا وبتقتنوا الكتاب ولا لا وبتقروا فيه ولا لا وبتخططوا فيه ولا لا وبتحفظوا فيه ولا لا والكتاب باين عليه قديم ولا جديد وورقه لازق في بعضه ولا ورقه منفصل من بعضه دي حاجات لازم تحاسبوا نفسكم عليها وانتوا قاعدين دلوقتي وبعد ما تخرجوا والتأمل في الكتاب الإنسان يقرأ ويتأمل يعني ايه يتأمل في الكتاب يعني يخلط الكتا- الكتاب بروحه ويدخل إلى روح الكتاب ويدخل إلى أعماق الكتاب ويلاقي الجملة الواحدة بقت بالنسبة له بحر واسع وميدان واسع كبير وجابت له الكثير من التأملات الروحية والأفكار المملوءة قدسية وبدأ يدخل إلى أعماق الكتاب ولا يعيش في الحرب لأن الكتاب بيقول الحرف يقتل والروح يقتل فلازم نعيش في روح الكتاب ونتعمق فيه يا ما في ناس الآية الواحدة تبقى بالنسبة لهم عبارة عن كنز كبير ويبقى مش قادرين يسيبوا الآية ويمسكوا الآية اللي بعديها من أجل الجمال الكبير اللي خدوه في الآية مش قادرين زي ما بيقول ماري إسحاق بيقول ومن حلاوة الكلمة في أفواههم من حلاوة الكلمة في أفواههم لا يستطيعون أن يتركوها ليتأملوا في كلمة أخرى مش قادر يسيب كل كلمة من دول مش قادر يسيبها أنا لما أشوف داوود النبي وهو فرحان بكلام ربنا وقاعد يتأمل فيه كمن وجد غنائم كثيرة استغرب أيام داوود النبي ما كانتش موجودة الأناجيل وما كانش موجود العهد الجديد كله وما كانش موجود لا الانبياء الكبار ولا الانبياء الصغار كلهم ما كانوش موجودين في ايامه وفي ايامه كثير من اسفار الملوك ما كانتش موجوده ده هو تاني ملك وبقيه الملوك كلهم ده تقريبا كل اللي كانوا موجودين ايام داوود يطلعوا 8 تسعة خمس اصفار موسى وبعدين سفر يشوع وسفر القضاة وجاي سفر الرعوس يطلع ايه تاني شوية كلام من صمويل صح ما كانش كتبهم ولا كتبهم وجاي سفر ايوب طب وبقية الكتاب ده مزامير داوود نفسها ايامه ما كانتش لسه موجودة ده هو كل شوية كان بيطلع مزامير لكن بدأوا ما كانتش موجودة حتى ومع ذلك هذا الجزء البسيط كان يجد فيه داوود غنى واسعا كبيرا عندنا دلوقتي حوالي 73 سفر من اسفار الكتاب المقدس حاجة ضخمة جبارة مملوءة من التأملات والروحيات الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحياة أي كلمة تاخدوها من الكتاب المقدس خذوا الروح الذي فيها ما تاخدوش الألفاظ خذوا الروح والروح ده ما تعرفولوش نهاية يعني جايز تخش في تأملات لا تجدون لها حدودا على الإطلاق داود النبي جرب الحكاية دي التأملات التي بلا حدود فقال الآتي قال لكل كمال رأيت منتهى كل كمال له حدود لكل كمال رأيت منتهى أما وصاياك فواسعة جدا ملهاش حدود لكل كمال رأيت منتهى أما وصاياك فواسعة جدا عشان كده داوود كان قاعد يتأمل في التسع أسفار اللي أيامه وما كانش مخلصهم